عشان ما تنساش
صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي بيسمعونا موجودين ومنوريني النهارده معاكم على الهوا شاهندة انور لمده ساعتين وحلقه جديده وبرنامج كلام في الحب النهارده معايا حلقه جديده وموضوع جديد هنناقشه مع بعض وعايز اعرف ارائكم وهنتظر مشاركتكم على ال page الخاص براديو بلدنا آه، ورسائلكم على www.baldnaa.com معلش غالبا آه، الموقع فيه آه، شوية مشاكل النهاردة فأنا حاطة ال- ال link الخاص على ال- ال page المشاركات إن شاء الله هستقبلها على ال- ال page يا ريت كنا نكتب تحت الكومنت كله آه، عشان بس م- ما يبقاش فيها لخبطة وكده النهاردة معانا حلقة جديدة وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن سلعة الحب أو بمفهومنا إحنا الحب أصبح سلعة تباع وتشترى في الأيام دي ليها معاني كتير سمعناها ولقينا اللي بيبيع ويشتري في زمن بقى الحب فيه سلع والنهارده احنا هنعرف ارائكم ونشارككم الرأي في معنى البيع والشراء في الحب او سلعة الحب زي ما احنا بنقول وقبل ما نبدأ الحلقة نروح نسمع اغنية وارجع لكم تاني استنوني خليك في حالك وصوتك الله يسترك بقى عشان اعرف ها يبقى اقفلوا الباب ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن سلعة الحب آه، حاليا ممكن كلنا نشغل من الموقع اللي هو www.بلدنا.com بلدنا اللي هي بي ال في ان دبل اي الموقع اشتغل الحمد لله آه، نكمل بقى حلقتنا آه، زي ما قلت قبل الفاصل ان موضوع حلقتنا بتتكلم عن سلعة الحب ليه بقى الحب بقى سلعة ولعبة ليه دلوقتي بقينا دايما بنبصله على انه بقى سلعة ولعبة ليه دايما بنقول كلمة الحب ونح... واحنا مش بنحس بيها معظمنا مش بقول كلنا ومش بجمع هل مجرد ارضاء الذات ليه دايما بجد اصبح الحب سلعة واحنا اللي بنؤتجر فيه ليه ليه دايما فقد الشيء لا يعطيه لكن الحب الحقيقي عمره ما بيموت ولا يقتله اي حاجة وده دايما اللي احنا بنفتقده في الزمن ده يمكن الانانية اللي, بي... اللي بتبقى موجودة في اغلبنا في اغلب الناس هي اللي خلت الحب يمكن يكون لعب على يمكن الحب الان يتوقف او يتوقف على الاعجاب بس ممكن ممكن ان احنا نعجب بشخص نقول له ان ده حب بس هو ما بيكونش حب بيكون مجرد اعجابه بس انانية زيادة عن اللزوم بس لما بنعرفه ونعرف كل حاجة عنه نكتشف ان هو كان مجرد اعجاب بالنسبة لنا ودايما ما بنراعيش مشاعر الطرف الاخر حتى لو كان الطرف الاخر دوت بيحبك فعلا حب حقيقي ماذا يعني حطمت قلب شخص يعني ايه شيء سهل لانك اتعلمت على تحطيم القلوب لم يكن الاول ولا سيكون الاخير دايما هتتعود على انك تحطم قلب اللي قدامك طالما كدبت من الاول وقلت ان انت بتحبه وانت مجرد بس ان انت معجب بيه لازم كنت تتاكد الاول عشان ما تحطمش قلب اللي قدامك انا منتظره مشاركتكم ورسالكم على ال page الخاص براديو بلدنا اللي هي راديو بلدنا بال English وبالعربي أه ومستنيه منتظره برضو مشاركتكم على الموقع الخاص براديو بلدنا بلدنا اللي هي B A L D N double A هستنى مشاركتكم وايه رايكم في ايه هي ما يعني هل فعلا موجوده سلعه الحب ما بقى موجود دلوقتي زي ما انا شايفاها ولا كل واحد اكيد ليه راي معين فيها أه يا ريت كلنا نشارك وعايزه مشاركتكم ايه رايكم في سلعه الحب وفي نفس الوقت يا ترى هي موجوده ولا لا في حاجه فعلا موجوده في الزمن ده اسمها سلعه حب ولا يمكن انا اللي بتهيألي طيب نعمل ريفرشاية سريعة كده الناس لسه ما شاركتش معانا طيب آه في مينو بيقول لي ال link بتاع الراديو please okay انا لسه قايله لمينو اهو هحطهولك حاضر على ال page دلوقتي اي حد من كنترول يا جماعه يحطه بيقول برضو موضوع الحلقه عن ايه زي ما انا قلت ان موضوع الحلقه النهارده بيتكلم عن سلعه الحب يا ترى هي موجوده ولا لا عبد الرحمن الحسيني المطرب الجميل منور يا عبد الرحمن عبد الرحمن مطرب حلو جدا يا جماعه أه وانا بحب ابارك له على الهوا إيه عشان هو نزل له اول شريط تقريبا من حوالي 3 او 4 ايام بجد ربنا يوفقك وهو مطرب جميل جدا ان شاء الله قريب يكون معانا على راديو بلدنا بيقول ازيك يا شاهندة يا رب تكوني بخير يا اجمل مذيعة ربنا يخليك يا رب يا عبد الرحمن بيقول لي السلعة في الحب فعلا منتشرة كل واحد بيحب نفسه ومصلحته مش مهم انه يكسر قلب التاني ما بقتش تفرق معايا عبد الرحمن جوافقني كمان في رأيي عبد الرحمن بيقول ان السلعة في الحب فعلا منتشرة كل واحد بيحب نفسه ومصلحته مش مهم انه يكسر قلب التاني احيانا بس يمكن انا اكون واحدة من الناس او كتير قوي من اصحابي او كتير قوي من اللي بيجوا بيكلموني فعلا بيفكروا في مصلحة الغير يعني بيفكروا ان هما يحبوا غيرهم من الناس يحبوا يساعدوهم يعملوا اي حاجة بجد عشانهم وفي ناس كتيرة جدا ما بقتش تعمل الكلام ده في ناس ما كبر دماغك بقى و... ومش عارف ايه و... ويا عم يا سيدي بس سلعة ايه وبتاع ايه وحب ايه وبتاع ايه وعشان مصلحة مين طب انا هكسب منه ايه طب انا مش عارف ايه لا ليه احنا بقينا كده ليه ليه فعلا بقى معظمنا ما بيفكرش الا في نفسه بس ومش مهم ان هو يكسر او يحطم الشخص اللي قدامه مش بتكلم على الحب بس يا جماعه انا بتكلم على على جميع الانواع يعني سواء صديق حبيب اب ام ده بقى كتير جدا فعلا بيحصل نوري عبد الرحمن ومحمد فوزي بيقول صباح الفل يا شاهي صباح النور يا محمد ومصر نورت آه، بيقول لي حلو قوي موضوع الحلقه النهارده يا شاهي طب يلا بقى طالما هي حلوه آه، عايزاك تشاركني وتقول لي ايه رايك في سلعه الحب نعمل ريفرشايه برضو تاني الموقع الموقع ما كانش كان فيه مشكله بس بسيطه ميدو بيقول مبروك ان الموقع اشتغل يا شاهي الله يبارك فيك يا ميدو هو بس لا كنا بنقل بس ال- السيرفر فالحمد لله يعني تمام تم تم بحمد الله طيب آه، الناس لسه نايمه معايا ولسه ما شاركتش زي ما انا قلت في الاول ان احنا بجد بقى في اغلبنا بيمتلك الانانيه وان هو يحب نفسه بس لكن يا جماعه عايز اقول لكم ان الحب الحقيقي بجد عمره ما بيموت عمره بجد ما بيموت بس احنا يمكن بنفتقده في الزمن ده مش بنلاقي الحد المعين اللي, اللي ممكن ان احنا نثق فيه او يمكن عشان الثقه اتعدمت بين الناس فبالتالي بقى عندنا قله ثقه من جميع الناس بقى ما بقاش عندنا حب بس اللي انا اعرفه ان الحب الحقيقي فعلا عمره عمره ما بيموت عمره ما بيموت وعمره ما بيولد الانانيه ولا الحقد ولا الكلام ده الحب حاجه كبيره جدا جدا وبجد بتفوق الاعجاب يعني بجد الحب الحقيقي عمره ما بيموت بس يا ريت كلنا نحب بعض نخاف على بعض نخاف على مصلحه بعض نساعد بعض عشان اولا واخيرا يعني نرضي ربنا و... وثانيا نرضي نفسنا وضميرنا ده اللي انا عارفاه شوف اخبار المشاركات ولو مفيش مشاركات هنطلع نسمع آه، song كده صغيره معايا احمد بيقول حلو قوي موضوع الحلقه يا شيخ ربنا يخليكم من المشاركات بتاعتنا بقى برنسس ساسو اهلا يا برنس بتقول الزمن ده فيه كل حاجة وسلعة الحب موجودة مم، هي قصدها ان الس- الزمن بقى خالي من اي حاجة يعني بقت كل حاجة موجودة عدم ثقة وانانية وكل حاجة يا جماعة اللي عنده آه، مشكلة عنده كلام يحب يقوله يحب يضيفه آه، يا ريت يقوله حكاية آه، فعلا يا برنسس آه، معظم الناس بقت كده بس برضو تعالي نحط احتمال ان في ناس ما بتبقاش كده اكيد انت طالما انت بتتكلمي موجوعه قوي من الموضوع فانت ممكن تكوني انت مش كده وانا مش كده وفي غيري تاني مش كده فبالتالي آه، ممكن يكون في مش هقولك بنسبه كبيره الله اعلم اللي احنا كتير قوي عددنا كبير قوي احنا 85 مليون مش 85 في مصر بس لكن انا بتكلم عن الناس كلها إيه، فعلا بجد طلعت البيع والشراء في الحب بقت موجوده الكذب والخيانه موجودين بس في ايدينا ان احنا ما نعملهوش بس بجد إيه، بقى موجود بنسبه كبيره جدا وبقت في ناس بتصطنع في ناس بقت بجد بجد مصطنعه في الحب يقول لك كلمتين حلوين وخلاص على كده كده ان هو بيحبك وكتير منا جدا جدا يا بنات ودي حاجه بتتقال ومحدش يقدر ينكرها كتير بنات جدا جدا بتصدق الموضوع ده اي حد بحبك مش عارف ايه انت الليل والنهار وانتي السما والارض وانتي مش عارف ايه كتير منا بجد بقى بيصدق الموضوع ده تفتكروا ان ليه بقى معظمنا فعلا بقى بيصدق الموضوع معظم البنات نفسها تفتكروا هل عشان المشاكل الايام دي او عشان ما بقاش فعلا في جواز فاي بنت بتبقى عايزه اي ولد يقول لها اي كلمه حلوه وخلاص تفتكري آه، كحب ل- في نفسها تفتكروا ليه ولا ليه ولا ليه عايزه مشاركتكم معايا وعايزاكم تصحصحوا كده معايا شويه وعايزاكم تقولوا لي صوت يا رب يكون تمام اسماء حسن مذيعتنا الجميله منوره يا سمسمه تقول صباح الخير يا شاهي وحلقه وموضوع حلو وفعلا في سلعه سلعه الحب وفي ناس بتبيع وبتشتري وناس بتستغل المشاعر ولما تخلص اللعبه بيسيبها يا ريت يا اسماء تشاركينا اكتر وتحكي لي لو موقف عرفتي او سمعتي اي حاجه نشارك بعض ونستفيد من بعض فعلا زي ما انت بتقولي بقى في ناس بتبيع وبتشتري وبتستغل مشاعر اللي قدامها او تحاول تثبت لها او هحكي لكم موقف بسيط حصل النهارده آه، كنت بتفرج على مسلسل في ال- في التلفزيون و وبنت بتحب ولد و- والبنت دي بقت بتكذب آه، على اهلها عشان آه، وبقت تديله ذهبها آه، وهو بقى يستغل المشاعر دي وكلام حب عشان ويقول لها لا يا حبيبتي لا انا ما ينفعش اخد حاجه منك انا مش عارف ايه واول ما يصدر طب عشان خاطري آه، طب عشان خاطري طب مش عارف ايه تقول له طيب خلاص ماشي يا حبيبي فدي حاجة استفزتني جدا قد كده انت ممكن تكون بتخدعها عشان تاخد منها فلوس قد كده بقى في ناس في الزمن ده انا عارفة ان هو تمثيل بس ما هو التمثيل ده م- ناتج لحاجة من الحقيقة بقت موجودة فعلا في الحقيقة معايا عامر ابراهيم آه، مذيعنا الجميل اللي هو النهارده في برنامج شات شباب آه، اسفه النهارده ان البرنامج ما طلعش ده دي غلطه من عندي هما كانوا جاهزينه تمام آه، بس بجد كنا بننقل السيرفر و آه، فغلطه كده معلش هو بيقول الصوت تمام وموضوع فعلا مميز ربنا يخليك يا عامر يلا عايزاك تشاركني معايا مين تاني حماده الكينج اهلا يا حماده منورنا بيقول قبل كل حاجه انت نورتي ال group بمواضيعك الجميله قوي واخترتي كالعاده موضوع مهم وهو سلعه الحب ربنا يخليك اولا على التحيه الحلوه آه، بيقول آه، الحب الحقيقي آه، بيقول الحب الحقيقي اللي صعب نلاقيه في ايامنا دلوقتي لان الحب الحقيقي من اهم الحاجات اللي بنحتاجها لان مفيش اي حد ممكن يستغنى عن الحب فكل انسان لازم يحب ممكن يحب اهله اولاده ماله نفسه وطبعا الناس فيما يعشقون مذاهب ومن خطورة الحب انه يأثر القلب يجعل الشخص اثير للي يحبه ممكن الانسان يكون في بيته لكن قلبه مع من يحبه وهذا الحب مستمر في الدنيا وكمان مستمر في الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام يحشر المرء مع من احب الله عليك آه بجد بجد بجد آه، حلو جدا مشاركتك حلو جدا آم، حميدة بيقول ان بجد الحب الحقيقي صعب الاقيه في الايام دي صح يا حميدة بس عايز اقول لك حاجة ان انت لو بني ادم كويس وفعلا عندك مشاعر كويسة وبتحب بجد وصدق في مشاعرك اكيد اكيد اكيد بجد بجد ربنا هيكرمك وهيوعدك ببني ادمه كويسه بانسانه كويسه تخاف عليك وتخاف على مشاعرك آه، وتحسسك بمشاعرها وتحسسها ب- هيبقى موجود طالما انت بتحب بصدق او تعاملت بصدق مع نفسك ومع البني ادم اللي معاك اكيد ان شاء الله باذن الله هتلاقي الحب الحقيقي يمكن يكون نادر بلاش ندور عليه هو هيجي لنا لحد عندنا لان نصيبنا هيصيبنا زي ما بيقولوا وعندك حق لما بتقول آه، محدش بقى يقدر يستغنى عن الحب سواء اي حب حب بيت حب اهل حب اصدقاء حب اقارب حب جيران اي نوع من انواع الحب فعلا آه، احنا ربنا خلقها دي حاجه جوانا الحب حتى البني ادم الحقود او غيره او غيره او غيره عنده الحته دي موجوده بس ممكن ما بيكونش يعرف يستغلها صح او مش بيحاول يطلعها صح او سلبيته مأثره عليه فعشان كده مش بيعرف ان هو يطلعها بشكرك كتير جدا جدا يا حماده بجد مشاركتك معايا معايا آم، ميدو بيقول هي المشاركات هنا ولا فين يا جماعه ممكن يا ميدو تشاركنا على ال page الخاص براديو بلدنا راديو بلدنا على ال page وممكن تشاركنا برضو على ال chat box بتاع راديو بلدنا عادي اي حاجه اللي انت عايزها نوني بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الفل يا شاهي موضوع حلو جدا ميرسي خالص يا نوني منورانا وعايزاكي تشاركينا يلا سوسو بتقول طب لو في حد مش عارف يحب اللي قدامه ده يبقى انانيه برضو مش فاهمه السؤال يعني ايه لو في حد مش عارف يحب اللي قدامه ده يبقى انانيه برضو يعني انتي مش عارفه يعني يا ريت توضحي لي شويه يعني ايه مش عارفه تحبي اللي قدامك قصدك مش مش عارفه تقولي له ان انتي بتحبيه ولا ولا هو بيحبك وانتي مش بتحبيه يعني وضحي لي بالظبط الكلام عشان اعرف ارد عليكي كويس وضحي لي يا ترى انتي هل مش عارفه تصرحيه اصلا ولا يا ترى انتي اصلا هو بيحبك وانتي مش بتبادليه نفس الشعور مش عارفه ميدو بيقول فعلا زي ما قلت يا شاهي ان السبب ان كل واحد بيفكر غير في نفسه ومصلحته بس لو في ضمير ما كانش هيبقى في حاجة اسمها صلة حب صح عندك حق يا ميدو فعلا كل الناس مش كل الناس مش هنجمع برضو ونقول كل الناس في ناس فعلا بتفكر في مصلحتها وبس ثم مصلحتها وبس آه، اما بالنسبة للضمير احيانا عدم يميده من معظم الناس بس ما زال في ناس لسه عندها ضمير بس قليلة جدا بشكرك يا دكتور ميدو هاني المصري منورنا يا هاني بيقول بات الحب سلعة تباع وتشترى ويوصف بكلمات المكر والخداع وعدم الإخلاص والوفاء واتخذ منحنى الخداع بعد أن كان الحب يتسم بالتضحية والإخلاص كانت المشاعر الصادقة التي تربط بين المحبين أصبح الحب يوم هيكمل لا هاني للأسف ما كملش كلامك حلو جدا يا هاني وبجد الحب فعلا زي ما احنا قلنا آه، سلعة بتباع وبتشترى وطبعا بينعدم معاها الإخلاص والوفاء والمكر والرفق طبعا كل دوت بيكون معاه لازم اللي بيقدر يبيع فبيبيع كل حاجة ما يا محمد عادل منور يا محمد بقالك كتير قوي ما ظهرتش بيقول سلعة الحب بقت تلفا في السوق وملهاش سوق والكل دلوقتي بيدور على المصلحة حتى في شريكة حياته وفي الصداقة عندك حق يا محمد بس المطلوب منك ان انت تحب بصدق ان انت تدور على حد صادق ان انت تتعامل بقلبك وبضميرك اهم حاجة ضميرك ده اللي هتتحاسب عليه يوم القيامة أه معايا معايا مشاركة تانية من ميدو بيقول علي صوتك الصوت كان كويس بقى واطي طب يا رب يكون كويس دلوقتي معايا ابو ريان بيقول السلام عليكم اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو ريان بقالكم كتير يا جماعه بجد ما كنتوا ظاهرين معايا بص عامر بيقول هقول لك يا شاهي ليه البنات بتصدق اي كلام حب يتقال لي عشان هم عاوزين يصدقوا ده وعشان المشاعر دلوقتي اصبح صعب تداولها ووجودها فللاسف اي حد بيتقال له كلمه حب ما بيصدق يصدقها او يعيش في الجو ده شويه علشان هم عاوزين ده اوقات كتير بنكون عارفين ان الحب ده مش من حقنا ومع ذلك بنعيش نفسنا في الحالة دي برغم معرفتنا من انها مش حقيقة حضرتك كبنت ايه رأيك بقى طيب اولا منور يا عامر فعلا عندك حق في بنات كتيرة بجد بتبقى محتاجة ان هي حد يقول لها كلمة حب او يحسسها ان هي حلوة او او طيب تمام بيحسسها ان هو يعني ان هي بنت البنت ك- كبنت فبتبقى رقيقة و- وحساسة فبالتالي بتحب ان هو حد يظهر لها جمالها انتي اوه الله ايه إيه الجمال اللي انتي فيه الله عينيكي حلوة الله مش عارف ايه ف- كبنت فعلا بقت او بمعنى اصح بقى في ولاد كتيرة جدا ما بقاش عندها حتة الحب ده يعني كله بقى عايز يتسلى وخلاص فبالتالي هي بقت كمان بتقولك طب ما طب ما انا كمان كتير قوي بقوا بيعملوا كده وبنات وولاد انا مش عايزه اظلم لا دي ولا ده بس ده بيرجع للتربيه بجد يا عامر يعني بجد لو البنت دي واثقه من نفسها واثقه من واثقه من نفسها كويس فبالتالي هي مش هتعمل كده وفعلا بقى كتير منا ما بيصدق يتقال له كلمه حب في ظل اللي احنا فيه يا عامر وفي ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الخنقه وفي ظل كل حاجه فما بتصدق اي حد ي- يعني كان في موقف ب- بالنسبه لبنت كانت بعتالي message على الفيس بدون ذكر اسمها هي اسمها انا عمره ما هنساه فالبنت دي كانت آه، قصتها ان هي بنت آه، بنت ليها والد ووالده فالوالد والوالده انفصلوا من وهي عندها حوالي عشر سنين وهي عندها اخت تانية اصغر منها بحوالي ثلاث سنين المهم البنت دي آه، عشر سنين فدخلت المدرسة آه، بعدها مامتها اتجوزت ده اللي انا عرفته يعني من القصة اللي هي كانت كاتباها لي آه، بعدها مامتها اتجوزت ف مامتها فاتحة السنتر تجميل وفير يعني وكده آه، المهم ان البنت دي مامتها بقت بتنزلها تشتغل معاها و- فجأة فجأة البنت دي آم، او ما نصح مامتها اتجوزت في حاجات تانية في النص فانا ما ينفعش ان انا اقولها حماية بس انا ايه بس بدي كمثال آه، فالبنت دي آم، مامتها آه، اتجوزت وهي تقريبا عندها 11 سنة آه، ابتدى زوج الام آه، في الاول طبعا بيعملها بحنية وكأنها بنته وكل الكلام ده وفجأة الموضوع اتغير خالص يا عامر آه، ما بقتش البنت آم، يعني بقى بي- بيعاملها وحش زي ما انت بجد بجد إيه يعني انا مش مش عارفه اقولها لك ازاي بس كان بيعاملها مش مش كأب يعني كان بيعاملها باسلوب وحش وكان دايما يضربها لو ما نفذلوش اللي هو عايزه كان كان دايما بيعذبها زي ما هي بتقول فالبنت دي بقت شبه معقدة ما بقتش تقول اي حاجة ل- لوالدتها إيه، بقت بتخاف تخبي عليه لان والدتها اضطرت ان هي تضربها عشان عشان زوجها إيه، وكل ده او كل ال- يعني عايزه اقول لكم ان ال- الام نفسها بقت بتضرب بنتها وبقت بتيجي على بناتها الاتنين عشان خاطر جوزها فبالتالي الحب عماها يعني حب الام دي عماها عماها على انها بناتها اولادها عماها عن كل حاجه هي م- غلطتها ان هي حبت حب بجد لكن هو كان مجرد ان هو مصلحه ليه اللي اكتشفته من البنت بعد كده ان هي بتقول ان هي كانت هي اللي بتصرف على البيت وان هو كانت تجيب له سجايره وكانت تجيب له اكله وكانت تجيب له كل الكلام ده طب ما انت اللي عودتيه على كده يعني قد كده انت ممكن بجد بتضحي ببناتك وبنات يعني يعني على حد معرفتي بيها على النت والمسج وبعدها بتهيألي كويسة او رؤيتي البروفايل بتاعها فانت ازاي تعملي كده ازاي تكوني بني ادمه كده ازاي تضحي ببنتك او عشان راجل سيبك كمان من من- انا مش بتكلم كمان آه، عشان موضوع راجل او مش راجل هي الفكره ان انت ان الحب احيانا بيعمي بيعمي كل حاجه يعني هي حبه حب بجد فالبنت دي اختصارا يعني الموضوع البنت دي بقى عندها عقده نفسيه ما بقتش تثق في اي راجل على وجه الارض ما بقتش عايزه يعني ابتدت تكبر طبعا فعندها دلوقتي حوالي 17 سنه تقريبا زي ما هي بتقول في السبع سنين دول او في ال- في الثمان سنين مش فاكره بالظبط آه، هي عاشت آه، حياه وحشه جدا طبعا آه، تقريبا معاها دبلوم حاجه زي كده فجاه او على فكره هي بتقول ان هي مش حلوه مش بنت حلوه قوي هي بنت عاديه فجاه حد ولد جه قال لها انتي حلوه انا بحبك والكلام اللي احنا عارفينه فجاه صدقت رغم ان هي عارفه رغم ان هي عارفه ان هو اصلا ممكن يكون عادي بالنسبه لها يعني ما ما هي بنت عاديه فانت ممكن تكون بتبصلي كده وخلاص هي هي متاكده ش- او شبه متاكده من الموضوع بس هي بتقولي انا صدقت عشان انا عايزه اصدق لما جيت قلت لها طب ليه في حاجات طبعا حصلت في النص كده ف إيه، هي حاجتين ومتاسفه جدا ان انا مش هينفع ان انا اقولها بس إيه، كل فكرتها لما جت تتكلم قالت لما سالتها ليه عملتي كده فقالت هي ما عملتش حاجه وحشه عشان بس ما حدش يفكر حاجه بس عملت حاجات عاديه يعني او في ناس بيقولوا عليها عاديه هي مش عاديه قوي يعني المهم قالت انا كنت محتاجه اول حد يعني زي ياخدني في حضني ويعني يسمعني يسمعني وانا بتكلم عنه يسمعني آه، آه، يسمعني بجد آه، أو- وانا بتكلم في اي حاجه آه، المهم ان هي فعلا وثقت فيه آه، وحكت حاجات كتير قوي وطبعا الولد ده استغل النقطه دي يعني بقى يعرف الحاجة المعينة اللي هي ممكن آم، بجد آم، آه، هي حاليا او لما تيجي أما- لما تيجي ت- تشوف الكلام اللي هي بتقوله على فكرة انا شفتها يعني عشان برضو اوضح لكم الموضوع عشان بس احاول ان انا آم، اخفف عنها او او انا عارفه ان القصه طويله قوي وانا وانا بجد بس انا بس كنت عايزه اقول لكم اوصل لكم حاجه ان الحنيه او او الحب الحقيقي ما بيتشراش دي حاجه بتتحس فهي بص الام عملت زوجها ازاي اللي هو الزوج التاني وهو اساء لها ازاي واساءها لاولادها وخلى يبقى في عنصر تفرقه بينها وبين اولادها لدرجه ان البنت بقت بتقول انا بقيت اكره امي ما بقتش ما بقتش حباه كل ذنب الام ان هي حبت بجد بس حبت غلط وعشانه عملت كتير وبالنسبه للبنت فهي بقت مجرد سلعه بتتباع وبتتشرى راحت بكلمه وجت بكلمه تانية وتروح بكلمه وتيجي بكلمه تانية ده رايي يا عامر ان بجد آه، بقى في منا كتير جدا من البنات بقوا بيحتاجوا الكلمه حلوه وفي نفس الوقت الولد برضو كمان بقى في نفس الوقت بيحتاج الكلمه حلوه يمكن عشان ظروف الحياة يمكن عشان الضغط يمكن عشان أي حاجة بس بجد يا ريت كل واحد فينا يشغل ضميره شوية ويصحي يصحي من النوم لازم ناخد بالنا كويس إن من حاجة كويسة قوي إن كما تدين تدان افعل كما شئت يا ابن آدم وكما تدين تدان زي ما هتعمل في نفسك دلوقتي زي ما هتاخد بعدين فبجد ده اللي انا عايزه اقوله آه، يعني يا ريت يا ريت بجد آه، نفهم شويه ونتقل ده اللي عايزه اقوله مين معايا مم، نوني بتقول يا شاهي الصوت بيقطع خالص عامر اهو دلوقتي بيقول واحمد آه، في كذا حد سالته على موضوع الصوت فقال تمام جدا ممكن توطي الصوت عندك شويه وهو ان شاء الله باذن الله هيتظبط معاكي يا نوني هاني مصر بيقول يا جدعان انتم على ال page بالظبط على اي page بالظبط يا هاني انا قلت بس المشاركه على ال page لان الموقع ما كانش شغال بس الحمد لله اشتغل آه، قال طب ماشي يا هاني معايا بوت بيقول مفيش مشاكل هنا او هناك يا هاني بيرد عليه بوت بيقول يعمل stop وبعدين play تاني يا نوني وهيشتغل معاكي ميرسي خالص يا عامر بجد ابو ريان بيقول لو كان الحب سلعة ما يوجد من يشتريها لانها حسب رأيي ستكون باهظة الثمن اذا كان ذلك الحب الحقيقي طبعا الحب الحقيقي احلى حاجة واحلى ثمن بجد بجد آه، ممكن يكون موجود في الدنيا وصعب ان احنا ممكن نلاقيه دلوقتي وعشان كده مش سهل جدا ان احنا نلاقيه ولا ان احنا بجد ناخده نروح نسمع حاجة ونرجع لكم تاني انتظروني وهستنى مشاركتكم على ال page الخاص براديو بلدنا او على chat box راديو بلدنا بلدنا اللي هي B A L D N double A ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا آه، ولسه بنتكلم عن سلعة الحب يمكن بجد آه، تكون صورة الحب اتشوهت في الزمن ده لأن الكتير منا ما بيعرفش يستخدمها صح يعني زي ما بنشوف في مجتمعنا إن البنت لم تحفظ مكانتها أمام الشاب طبعا والعكس أيضا وطبعا مش مش كل صوابع الايد متساويه او زي بعضها فبجد اصبح الحب سلعه متداوله فالكلمه خفيفه على السن الكثيرين كل من يصادفهم اظهروا حبهم له واخفوا نياتهم وطباعهم يمكن ان انتوا تكونوا هناك سبب او اسباب كتيره قوي منها التخلف اللي ساد المجتمع والماديات اللي بقى معظم الناس بقت بتعتبرها اساس الحياه ساعدت على زوال العديد من الحسنات منها الحب الطاهر النقي اللي دايما بيبدأ ولا يعرف طريق للنهاية دايما بيفضل مستمر بس لما المصالح بقت بتأيد الشخص اللي قدامها ومجتمعنا كان بيخلو تماما من المعنى الحقيقي لهذه الكلمة رغم تداولها بكثرة فيه ولسه منتظم شركتكم ورسائلكم على البيج الخاص براديو بلدنا او على ال chat box راديو راديو بلدنا او ممكن على ال- ال group الخاص براديو بلدنا زي ما قلت ان بقى كتير في مجتمعنا يعني آه، الحب بجد آه، يمكن في الزمن دوت صورته اتشوهت بسبب الناس اللي موجودة فيه او بسبب ال- ال- الحاجات السايدة فعلا في مجتمعنا او اللي كانت سايدة في مجتمعنا يمكن نتغير زي ما احنا قلنا نتغير بعد 25 يناير وطبعا مش اصابع ايدينا كلها زي بعض كلنا مش زي بعض آه، بس فعلا آه، يمكن الماديات يمكن الفلوس المصالح بقت بتضيع كل حاجة بقت بتضيع اي حاجة حلوة بينا بقت كل حاجة ضايعة يمكن ده اكيد مش يم- مش يمكن بس نشوف اخبار ال طيب عايزه اقول آه، حاجات كده لا آه، طيب نشوف المشاركات الاول عشان في ناس كتيره بتشارك معايا هاني المصري بيقول بات الحب سلعة تباع وتشترى ويوسف بكلمات المكر والخداع لا ده انا قريتها معلش طيب انا اسفة حاجة تانية بيقول بيقول ما تشتمش نفسك يا هاني عيب بيقول انا قاعد اكتب على ال page التاني مش ال page دي واستغربت ان شاهي مش بتقرا كلامي مش تقولوا انكم هناك طب لا انا بقرا من الاتنين يا هاني بقرا بقرا من البيج وبقرا من ال من التاني معايا تاني آه، كتير من الحب آه، هاني برضو بيقول كتير من الحب ما قد آه، آه، ما قد ايه شو معنى وجوهره وكثيرا ما بات الحب يقاس بالمادة والهدايا لا بالقلب المحب الذي هو أغلى هدية من الله للإنسان ولكن مهما حصل فالحب الطاهر النقي موجود أينما أمسينا والطيبون نقاط القلوب هم في كل مكان فالحب الحقيقي يأتي عن طريق الاختيار الصحيح المبني على الخلق القويم لا بالمغريات والمادة وغيرها حلو جدا جدا بجد يا هاني الكلام ده يا ريت فعلا كلنا نكون بنفكر بالمبدأ ده اللي هو على الخلق وليس المادة آه، هيبقوا الناس تايه يا جماعة ممكن تشاركوا على ال page ده او ممكن تشاركوا على ال على ال chat box بتاع راديو بلدنا هو ده اللي انا قلته والله موجود على ال- على ال page نفسه آه، معايا حماده بيقول آه، في ناس من هوايتهم التلاعب بمشاعر الآخرين فتجدوا مثلا يقول لفلانة بحبك ويروح لبنت تانية ويقول لها نفس الكلام ثم آه، يتنقل ثم آه، يتنقل ايه تاني طيب مش شايفة كويس او الكلام مش ظاهر اه يروح لها بيقول ان في ناس هوايتهم التلاعب بمشاعر الاخرين يروح ي- مثلا يقول لبنت بحبك ويروح لواحده تانية يقول لها نفس الكلام ثم يتنقل بين الفزايد كالبستان الذي يتنقل بين الورود هؤلاء النوعية من البشر هم كثيرون جدا ولا حصر لهما ولكن باعتقادي الشخصي إن هؤلاء لديهم نقص عاطفي وعقدة نفسية وكذلك يوجد من الفتيات من هوايتهم التلاعب بمشاعر الشباب والضحك عليهم فينطبق عليهم مثلما ينطبق على شيب تمام طبعا انا مش بفرق بين بنت او بين ولد كلا- كلنا بنغلط وكلنا كلنا دايما بنغلط كلنا بنسامح وكلنا بنصلح آه، بيقول آه، زي ما بيقول حميدة ان بجد بقى في كتير منا بجد بجد آه، بيتلعبوا بمشاعر الاخرين طبعا ده موجود سواء بنت او ولد وبيقول لها نفس الكلام وتلاقيها الصوانه بتمر كان في برضو قصه بنت قبل كده بس مش هحكيها لكم آه، برضو كانت بتقول نفس الكلام وفعلا اكتشفت لان ربنا بيحبها فاكتشفت الموضوع بسرعه جدا آه، وحظها حظها الحلو ان بنتين من اللي اتقال لهم الكلام دوت آه، كانت واحده صاحبتها والثانيه كانت آه، قريبتها والموضوع انكشف بسرعه جدا والثلاثه كانوا كويسين فالثلاثه خسروا او بمعنى اصح ما كانش يستاهل حد فيهم معايا الشاعر اشرف هشا- هاشم نور يا اشرف بيقول السلام عليكم اولا الموضوع ده, ده جميل جدا وللاسف ده موضوع حقيقي فعلا ومعظم الناس دلوقتي بتحب المصالح معينه بمعنى آم، آه، بيت- بيقول ان الناس بجد بتحب المصالح معينه بمعنى ان كل شخص بيجري ورا مصلحته هو والناس ناسيه يعني ايه كلمه حب والمشكله اننا بنظلم الحب بالرغم من اننا اللي بنمحي الحب من حياتنا بس الحب هيفضل موجود للأبد بس نحب بجد ولو لمرة واحدة ونرجع نلوم على الدنيا دنيا ايه اللي بتجرحنا احنا اللي بنجرح نفسينا يبقى معانا اللي يفرحنا وبيدور على اللي بيكينا صح عندك حق كلام حلو جدا فعلا بقى في منا كتير قوي بيدور على مصلحته بس لو احنا لو احنا يا اشرف تعالى نفترض ان انا وانت وانت وانت احنا كويسين ومش بنعمل الكلام ده ونيجي نقول لا لا لا احنا نكبر دماغنا يا عم بلا وجع دماغ يا عم احنا نقول كده ليه يا عم احنا مالنا يا عم طب مش عارف ايه يبقى كده الدنيا كلها هتسود هتسود من كل حاجه فما بقاش ينفع منور بجد يا اشرف معانا شوف اخبار ال- الموقع ايه آم، معايا مين تاني نعمل الفرشاية بيقول بود بيقول مش موضوع حب انا اعتقد يا شاهين ان الام دي كانت خايفة مش بتحب لان حب الاولاد هو اقوى حب في الدنيا طبعا لازم البنت تصدق وتعيش في ده كمان طبعا لازم تصدق لان هي اتحرمت من عطف ام ومن عطف اب فبالتالي او نسيت اقول في في القصه ان باباها كان متزوج حد تاني وهو اصلا مش بيشوفهم بيبعت لهم فلوس وخلاص على كده ف- فطبعا هي لازم تصدق ولازم بجد ان هي تصدق نوني بتقول مش فكرة سلع يا شاهي بس لو البنت سمحت لقلبها ان اي حد يلعب بيها او تصدقه لدرجة ما لا نهاية يبقى دي غلطتها طبعا غلطتها عشان هي صدقت ومشت ورا قلبها انا دايما وفي كل حالة بقول ان البنت لازم تفكر في عقلها والولد كمان لازم يفكر بعقله الاول يحط خطوات قدامه عشان يعرف يمشيها صح ويعرف يكملها صح معايا بوت بيقول ما هو عشان كده في صداقة يا شاهي عشان الاقي حد يكون مرايتي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم مر... مرآة اخيه صح يا وعلي عليه افضل الصلاة والسلام صح يا بوت عندك حق في ناس كتير بقت بتقول لك مفيش صداقة بقت بنت وولد وده حرام وده عيب انا بقول لو ان هي صداقة شريفة لان احيانا بقينا بن... بن... يعني في الشغل مش معقول في شغلت شغلك مديرة مش هتكلمها اكيد طبعا لا آه، معايا خالد خالد منور يا خالد بيجي في ميعاده خالد حسن بيقول هاي ورحمه الله وبركاته انا جيت يا شاي ازيك منوره يا قمر بس الحلقه عن ايه زي ما قلت الحلقه يا خالد عن سلعه الحب البيع والشراء في الحب اللي بقى موجود دلوقتي عماد علي منور يا علي بيقول يا رب الجميع كله يكون بخير وبكره احلى في مصر دي حمله لان هي استغلال شركات المحمول للشعب المصري اتمنى انكم تشاركوا وتصوموا عن الكلام في الموبايل مش فاهمة يعني ايه نصوم على الكلام وضح يا يا عميد مش فاهمة ايه دخل ال- الموبايل دلوقتي وحملة ان احنا ن- مش فاهميها دي يعني بصراحة استغلال شركات المحمول استغلالهم في ايه ما احنا طول عمرنا بنتكلم كده والناس بتعمل آه، اقل عامة يا عميد ده مش موضوع حلقتنا ف المهم حماد الكينج بيقول حب يشترى لكن ليس بالمال وأيضا يباع إذا صح أن نقول إنه يستاهل التضحية أي إننا نبيعه لأجل الحبيب أو لأجل الحب خلاصة كلامي إن الحب نعم يباع ويشترى لكن بثمن الأحاسيس والمشاعر وليس بالمال ده الصح لكن بقى معظمنا يا حمادة بقى بيبيعوا بالمال والمصالح وعشان يخلص مصلحته يعني أنا ممكن عشان آه، الراجل دوت فتح شركة كبيرة فأنا ممكن أروح أكلم بنت وأحبها عشان آه، مش هحبها بقى هشتغلها عشان في الآخر أوصل لباباها فهكذا بقى في منا كتير كده عماد علي بيقول أوكي آه، معانا تاني الحب تجربة وجو ولا جو الحب تجربة وجودية عميقة تنتزع الإنسان من وحدته القاسية الباردة لكي تقدم له حرارة الحياة المشتركات الدافئة طبعا الحب أحلى تجربة في الدنيا أيا كان بنتعلم هاني المصري بيقول الحب أخلاق قبل أن يكون مشاعر لكن اليوم اختلف مفهوم الحب وأصبح وسيلة لتحقيق الرغبات الخاصة وأصبحوا ينظرون إلى الحب بمعنى التسلية المؤقتة فأنسينا لا نفتح هذا الباب لأنه سوف يشوه سمعتنا بعد ما كان أيوة بعد ما كان إيه بقى يا هاني الحب كلما كانت أساساته قوية كلما كان قوي وهو يحيا بالصدق ويقوى بالتفاهم صح يا هاني دول لا بتقول شاهين ده انتي من البطوش ايوه يا دول انا من هناك ايوه من اسكندريه من البطوش معايا تاني نوني بتقول كل واحد بيتقي الله في تصرفاته هيتقي الله في حبه وقلبه طبعا وربنا هي- اكيد هيكرمه يا نوني ده اكيد يعني آه، هاني بيقول يعني ايه البطاش البطاش دي مكان في اسكندريه هاني من العجمي يعني آه، ابو ريان بيقول ممكن اننا نشتري بالمال ولا شخص ما لكن ما ممكن ان نشتري بالمال ولاء شخص ما لكن لا يمكننا ان نشتري قلب ينبض بحبنا طبعا طبعا القلب والحب عمره عمره بجد بجد بجد ما بيتشرى معايا مين تاني مين طيب نعمل refresh ال page هاني هاني بيكتب في الاتنين وبيلخبطني انا بيقول الحب كلمة كلما كانت أساساته قوية كلما كان قوي ويحيا بالصدق ويقوى بالتفاهم يعني ما تلخبطنيش تكتب هنا تكتب هنا معايا من تاني من تاني نعمل فرشاية بسرعة زي ما قلنا ان بجد آه، آه، ان الحب يمكن بقى دلوقتي بقى مجرد سلعه بتتباع وبتتشرى تمام بس المهم فينا احنا لو كنا فعلا صادقين زي ما نوني قالت آه، او قويين او آه، او في نفس الوقت بجد بنتقي الله فاكيد ربنا ان شاء الله باذن الله هيتقي الله فينا نوني بتقول يا ريت فهمنا ايه علاقه الحمله والموبايل ما علينا انت رايك في الموضوع ده يا شيخي يعني الحب سلعه فعلا طيب يا نوني آه، بصي يا قمر انا قلت آه، ان فعلا بقى الايام دي بقى موجود وبقى سلعه بس انا بتكلم في حته ان اللي بيبقى بيستخدموا سلعه ما يستخدموش يتقي الله عشان كما يدين كما تدين تدين كما تدين تدين سوري آه، هو فعلا بقى موجود لان انا بقيت اشوف ناس كتير قوي ما بقتش تفكر في ايه اللي في مصلحتها وبس ناس كتير قوي بتعرفني وبتعرفك وبتعرف غيرك وغيرك وغيرك عشان وراها مصلحه منك ممكن تقول لك كلمه حلوه وممكن تقول لك بحبك وممكن تقول لك بموت فيك وممكن وممكن وممكن وممكن في الاخر عشان تاخد منك حاجه معينه بجد آه، او عشان بجد توصل لحاجه معينه منك ايا كان زي ما انا لسه قايله آه، معايا مين تاني بجد بشكرك خالص يا نوني بتقول ولا الولاء يا بريان ممكن حد يشتريه ولا الولاء يا مرا... يا يا بريان ممكن حد يشتريه لا احيانا الولاء بقى بيتشرى يا نوني لكن الحب هو الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما بتتشاف وما ينفعش ان هي تتشاف ما ينفعش تشتري قلبي هاني بيقول البطاش جميلة جدا انا عايز شقة انك هتجوز في العجمي بجد تحفة ربنا يوفقك يا رب يا هاني ان شاء الله و... وتجيب احنا عندنا شقة اللي جنبنا لو عايزها يعني يعني المصري بيقول اعمل ايه بقى ما هو طالما محيرني في الاماكن انا عايز اتعبكم زي ما بتتعبوني لا يعني يا اشترك هنا اشترك هناك انا بقرا المشاركات كده من هنا ومن هناك آه، معايا محمد فوزي ادم بيقول صباح الخير على الجميع ثانكس شاهند على الدعوه وشرفني اكون معاكم منور يا محمد آه، برضو هاني نا- ناشر الموضوع على ال- ال page وعلى ال group السلام عليكم جميعا منوره يا سيدي ده نورك يا يا هاني طيب نكمل موضوعنا وبعدين نبقى نشوف الاخبار المشاركات عايزاكم تفوقوا كده و...
هو معايا بيقول انت ذئب انت مكار انت ثعلب انت عديمة الوفاء انت مكار كلما اصبحت كثيرة التداول في حياتنا بجد بقت كلمات على طول بتتقال انت ذئب انت بجد مكار انت ثعلب انت عديمة الوفاء مش مخلصة انت دايما مكارة بجد كلمات بقت كتير جدا بتتداول في حياتنا بقينا بنسمعها في الشارع في المجتمع الجامعي بين المحبين اي حاجة الحب بقى سلعة تباع وتشترى يوصف بكلمات المكر والخداع وعدم الإخلاص والوفاء وعدم الثقة واتخذ منحنى الخداع بعد إن كان الحب يتسم بالتضحية والإخلاص وكانت المشاعر الصادقة اللي دايما كانت بتربط بين المحبين أصبح حب اليوم شاب يملك مادة مرغوب فيه لا يملك شيء ولا ينفع شيء ولا ينفع إن هو يكون حبيب دي كلمات بجد بقت بتداول بينا آه، حتى بين الاتنين المحبين ولا ده انت بجد مكاره ده انت انت عديمه الوفاء انت عشان عملتي كده فانت عديمه الوفاء انت مش مخلصه ليه ليه نقول كده ليه بقينا بجد بقينا بنبيع وبنشتري ليه دايما بقينا بنقول انت خادعه انت انت خاينه انت مش مخلصه ليه الحب كان دايما بيتسم ان انت ممكن تضحي ممكن تخلص ممكن تضحي باي حاجه عشان خاطر حبيبك كان عباره عن مشاعر صادقه بين الاثنين بتربطهم والاثنين بيكونوا زي بعض دلوقتي شاب معاه يبقى مرغوب مش معاه مع السلامة والبنت نفس الكلام والعكس أه زي ما قلت او زي ما انتوا لازم بجد نتقي الله شوية في, في قلبنا ولازم نعرف ان بجد كما تدين دايما في الدنيا هتدين وزي ما بتعمل فهيحصل رجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور ومعاكم لمده ساعتين ولسه بنتكلم عن سلعه الحب اشوف اخبار ال- البيج ايه ونرجع نكمل الموضوع بتاعنا معايا هاني بيقول يا شاهد دي كلمات الشاعر عبد السلام مصباح في سوق الحب عرضت سلعتي فجاء الزبون الأول وبلا مساومة أعطاني ثمن مناسبا ولكني لغباوتي رفضت لأنني أردت ثمنا أعلى وجاء الزبون الثاني وبكل ثرثرة اختبر سلعتي ثم أدار ظهره لي ومشى مشى دون أن يعطي ثمنا وحين أفرضت الشمس أجنحتها الأرجوانية حملت سلعتي ومشيت في السوق أبحث عن الزبون الأول كي أبيع سلعتي وحين وجدت قال لي سلعتك جس نبضها عبث بها سلعتك لم تعد سلعة ثم أنا الآن أصبحت سلعة وليس آخر السوق كأوله الله يا هاني بجد حلوة جدا جدا جدا شكر كبير لل... للشاعر الكبير عبد السلام مصباح حلوة جدا بجد آه، أحمد مان بيقول الجميع يقول أن الحب مجرد كلمة ولذلك الجميع لا يهتم جيدا بالحب الحب ليس كلمة الحب تضحية وفاء وإخلاص لازم كلنا نحب بجد بدون أي مصالح نحب في الله ودي الحاجة اللي مش بنفكر فيها دلوقتي وهي الحب في الله أرجو من الجميع أن أتذكر الله في كل شيء وبجد احنا بنشكرك يا شاهي على مواضيعك الجميلة ربنا يخليك يا رب يا أحمد دايما في مواضيعي بذكر الله ودايما بقول إن احنا لازم بجد نكون بنتقي الله نكون بنتقي الله و- وبجد نكون آه، على علاقة قوية بربنا أي حد لازم نصلي على طول ونستخير ربنا من- من الحد اللي معانا هو الوحيد بس القادر على إنه يظهر لنا اللي قدامنا يبين لنا حقيقته يعرفنا إذا كان الحد دوت خير لينا ولا لأ فلازم نستعين بالله في كل وقت في كل أذان شوف أخبار ال سوسو بي- بتقول طيب لو حد مش عارف يحب اللي قدامه سألتي سؤال يا سوسو انا بصي كتبتهولك تاني على ال على الشات قلت يمكن آه، تشوفيه انا قلت انتي مش عارفه تقولي لي يا ترى انتي بتحبيه وهو بيحبك ولا انتي اصلا مش عارفه ان انتي يعني انتي عايزه تقولي له ان انا بحبك بس او تلمحي له وهو اصلا ما يعرفش خالص ولا هل انتوا الاثنين مرتبطين بس انتي مش عارفه تحسيه بحبك وهو بيحبك يا ريت توضحي لي بجد يا فوزة عشان انا بجد عايزه اجاوب عليكي حمد الكينج بيقول انا رايي ان الحب اما ابيض او اسود مفيش رمادي في الحب اذا صح التعبير يعني في هذه الدنيا العجيبه بياع الحب لكن ليس من الحبيبين بياع لحساب طرف ثالث مما نسميه النفس الضعيفه بس اعتقد من قبل الحبيبين الحبيبين لا يش قلب الحبيبين لا يشتغل بيقول ان هو رايه في الحب يا اما ابيض واسود مفيش رماد يعني قصده مش مش مختلط صح يا يا صح يا غلط خلاص خلصت على كده آه، وخصوصا لما بيكون فعلا بين الحبين وحب بجد فما بيبقاش فيها بيع آم، معايا هاني بيقول فين يا سيد البطوشه لو تعالى حلو معاكي من بكره في فيها ثواب حاضر ان شاء الله بعد كده آه، اعمل معايا contact على الايميل بتاع راديو بلدنا بلدنا @gmail.com dot com وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليك في الموضوع يا هاني ان شاء الله لو قدرت اساعدك يعني نوني بتقول ازاي يعني يا شاهي ممكن يشتري الولاء الولاء في الحب ما هو بصي يا بصي يا آه الحب ما هو الا وفاء واخلاص لو بجد ما عرفتيش تحافظي على دول بالتالي هيتباع بالتالي ال- الشخص اللي قدامك هيعرف ان هو يعني يعني لازم تحكي اخر الموضوع او الجزء اللي انا عايزه اوصلك ليه بجد آه، ان انت لو فكرتي في عقلك بعقلك وربنا معاكي فانت بالتالي هتطلعي قرار صائب لا هتضحي لا بولاء ولا بحب ولا باخلاص ولا ولا ولا ولا, ولا. حب حب بجد حب صادق يعني هاني بيقول شقة على كام يا شاهي قلت لك اعمل معايا contact يا هاني أمير عزيز بيقول nice topic thanks أمير شاهندة لا okay ميرسي هاني المصري وضحي لي شاهندة اكتر يا سوسو ربنا يز- ربنا يبسطك كمان وكمان يا ساهي ربنا يخليك يا رب يا هاني طب آه خالد بيقول آه الصوت بيقطع يا ريت آه يا ريت برضو تقولوا لي وتردوا عليا هو فعلا الصوت كده وبعدين بيقول الصوت راح خالص فممكن يكون المشكله بتاعه الموقع يا جماعه فيا ريت آه لو في مشكله فعلا حد يقول لي طب تمام احمد بيقول لي تمام نوها كمان بتقول لي تمام طيب إيه سوسو بتقول هو بيحبني بس انا مش عارفه احبه كده انت وضحتي تمام يا سوسو آه بجد آه، هقول لك مع انت بتقولي ان هو بيحبك فانتوا آه، ومهتميه بالموضوع فانت آه، اتنين مرتبطين ومع ان انت اهتميتي بالموضوع فانت ممكن يكون جواكي حب بس انت مش عارفه تطلعيه او في نفس الوقت جواكي خوف او جواكي قلق او برضو حاجة تانية ممكن تكوني حاطة حد تاني في دماغك فبالتالي انت مش عارفة تفرقي او مش عارفة يا ترى ده بيحبك ولا لا على فكرة السونا يعني هي طبعا حالتك شبيهة لحالتي آم، مشكلتي ان انا مش بعرف احب حد م- مش اي حد يعني قصدي من الناحية العاطفية يعني مش بعرف آه، او بمعنى صح بس عشان ده كان راجع لخوف جوايا من الموضوع او بسبب اللي احنا قلنا دلوقتي ان الحب بقى مجرد كنت بتكلم في حلقه قبل كده وكان في بنت كانت بعتلي مقاله حلوه جدا كانت بتقول ان هي مش مجرد آه، حد بيتباع وبيتشرى وكده فان شاء الله باذن الله انا ممكن اقراها لكم هي عندي ال- يعني عندي يا رب بجد ان شاء الله الاقيها بس في الفاصل و... واعرف اطلعها لكم ايه عبد الرحمن برضو بيقول لي ان الصوت حلو جدا ومية مية طب تمام الحمد لله إيه ان شاء الله ب- هي بتقول فانتي انتي بتقولي ان انتي مش عارفه تحبيه طيب يا بنت الناس هو بيديكي حاجات كتير اكيد طالما انتي أق... يعني قيمتي على انه بيحبك فبالتالي ما هو الا ان هو بيديكي حاجات كتير اكيد حب وحنيه واخلاص فليه انتي كمان ما تفكريش فيه او بتديله جزء من اللي هو بيديهولك لو يا بنت الناس حسيتي في لحظة ان انتي ما ينفعش او مش مش هتكملي فما ينفعش ان انتي تسيبيه كده وخلاص صعب قوي يعني بلاش بلاش تعملي كده عشان بجد ما تتعبيش وحاولي حسسيه إيه، يعني ما انا مش عارفه النقطه انت مش مش شارحه لي القصه بالظبط عشان اقول لك انت بتعملي كده لا ما تعمليش كده واعملي كده طب اعملي كده فبالتالي يا يا سوسو حاولي ت- حاولي تهتمي شويه حاولي تفكري فيه شويه إيه، لو هو بيتكلمك حاولي تتكلمي معاه اكتر حاولي تقعدي معاه اكتر إيه، عشان تقدروا تفهموا بعض وتقدروا تقيموا بعض كويس وتقدري تعرفي انت شخصيا حاولي تصلي استخارة عشان تعرفي هل انت من جواكي هينفع بجد الشخص ده معاكي ولا لا حاولي تفكري في كل ده وانت ساعتها هتقدري آه، تقرري اذا كنت انت بتحبيه لو مش بتحبيه فورا سيبيه عشان ما تعذبهوش وما ما تحطميش قلبه او عشان زي ما احنا قلنا ده كلام مجرد سلعة من سلع الحب هي مطي بيقول باركو لاختنا شاهية وهي بقت انطلت على كرات اكس لا والله هي صدفة كده يهيني بجد فحد كان بيكلمني على الموضوع فلو لو كده ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله هي بيقول صوت تمام ميرسي يا هيني صوت بتقول هو بيحبني عفوا بتقول هو بيحبني بس انا مش عارفه احبه خالص ودايما بيقول خدي على ال... خ- خ- اه دايما بيقولوا خدي اللي تحبيه ما تاخديش اللي بيحبك لا لا بالعكس بيتقال كده ب- بيتقال خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي تحبيه انت قلبتيها آه، دايما بيقولوها كده بس طبعا انا المقوله دي مش معترفه بيها خالص يا سوسو لازم تكونوا انتوا الاثنين متوافقين والا يبقى م- والا م- والا يبقوا ما تنفعوش لبعض فبالتالي مش هتكملوا لبعض حاولي تحسي ان انت بتحبيه لو بجد مش بتحبيه فانت فورا ابعدي عنه ما تمشيش ورا كلام الناس عشان تقدري تعيشي معايا حمادة بيقول الحب أسمى شعور خلقه الله إن عرفناه على حقيقته لن يكون هناك مكان للمساومة للبيع والشراء قد يكون الحب أسمى ما نملك لكن وللأسف بعض الحب اليوم أصبح نزوات وهفوات وفرص تقتنص صح بقى كتير منا بقى بيسرقوا او بيحاول ان هو يبين ان ده حب وان هو آه، مش هيسرقوا الكلام ده كله فعلا يا حميد عندك حق إيه انا لقيت ال- المقالة اللي هي بتتكلم كانت بتتكلم على آه، بنت آه، هي كانت بعتها لي آه، في موضوع عن الحلقة كنا بنتكلم تقريبا عن ال عن ال- الاولاد اللي بقت بتروح او او الاباء والامهات آه، اللي فعلا بتروح مجرد ان هي آه، حد جالها غني ولد جالها غني فاوكي ماشي يلا فهي كتبت حاجة صغيرة قوي فكانت بتقول آه، انا مش بنت عذراء بس في يوم من الايام مسكت الجورنال وطلع لي حلوة طلعني حلوة دي خبر لطيف نبهني لحاجة قوية جدا الخبر كان عنوانه فتاة تعرض باكرتها للبيع بخمسة ملايين دولار طالبة أمريكية قررت تبيع السهم الوحيد اللي ليه قيمة في حياتها وتلقت عروضا وصلت إلى خمسة مليون دولار أمريكي طيب أنا بنت ناس عندي 25 سنة مثقفة حلوة أقدس الحياة الزوجية دمي خفيف وعذراء الحمد لله قابلت رجالة عبروا عن إعجابهم بشخصيتي وده طبعا قبل إعلان خليك راجل واشرب فات سيبك من ان انا عندي ضمير يخليني احافظ على نفسي عشان ابن المحظوظ اللي هيجي يسيب بس احنا البنات صعبانين عليا قوي اشمعنى احنا بنقعد ندور على حد يقدر السهم ده ويحترمنا معاه بالمرة طب ما هو كلنا محافظين على وزرتنا بس بنستحمل اتصال في مشاريع الجواز واخرى اي واحدة فينا شبكة ومهر اهالينا هيدفعوا اضعافه عشان يجيبوا مستلزمات هذا الحدث العالمي من تنجيد وصوت وستاير وخلافه طيب هيقولوا ان الحكاية في بلاد الغرب بقت نادرة مما يرفع من قيمة السهم لكن ليه السهم ده ملوش معالم في مصر يشترط وجوده برغم ان الصفقة كلها ما تجيبش همها هو اصلا دليل على ايه بتكمل تاني وبتقول انا آه، بتقول معلش هي تايت مني ليه هناك حتى العذرية بتتقدر واحنا هنا بنقدم حاجات كتير ومش بتتقدر خالص غالبا انا مش لعبة انا ابويا صرف عليا كتير قوي مش فلوس بس صرف عليا حب حنية احترام احترمني كأنثى ليها مشاعرها وحقوقها علمني اشغل دماغي عشان ما اخدش عليها انا عجباني قوي حته تعلمني اشغل دماغي عشان ما اخدش عليها عشان ما تاخدش على دماغها يعني انا الصراحه مش عاجبني ان حتى اكون أح- ان حتى الحاجه اللي الزوجه الكويسه بتتباع بيها هنا بتتاخد بالرخيص انا مش هتباع بالرخيص حاسه ان عذريتي تتناقش اصلا انا غاليه قوي المصنع اللي انتجني مش اي مصنع وصاحب الشركه ما بخلش على الم- على المنتج وطلعه زي الفل انا مش رايد دمي ينزلوا على فرشه انا بيت واستقرار وحب وعشره وعيال هستحمل فقر وبهدله وقله قيمه وكل حاجه هكبر عيال واعلمهم واربيهم وهستحمل عشانهم كتير هيتحول يومي لعشرين ساعة عمل متواصل بين شغلي وبيتي بالإضافة, بالإضافة لإسعاد تاجر المواشي اللي جه شايل ببلاش تقريبا أنا مش بنت عذراء وبس وشرفي مش نقطتين دم أنا شرفي في أخلاقي شرف أبويا واللي هيتجوزني هو اللي بيخليني أسافر وهو ينام وفي بطنه بطيخة فيفي أنا من حقي أطلب دليل على شرف اللي هتجوزه عايز أعرف إن عمره ما لمس واحدة غير مراته حتى لو هي موافقة وان عمره ما حكم على واحده من لبسها او شكلها مشيها زي البوصه عذري- عذريتي مش السهم الوحيد انا عندي اسهم كتيره قوي من الاخر مش احنا في ازمه اقتصاديه انا بقى مش بايعه لغايه السوق ما يتعدل اسهمي وانا حره فيه آه، بجد هي كانت بعتها لي في حلقه من الحلقات وكانت عجباني جدا جدا جدا و... وانا حبيت ان انا اقولها لكم هي كانت بتتكلم عن السلع وعن البيع لان بقت كنا بنتكلم على في حلقه آه، ان بقى في ابهات وامهات كتير قوي بقت بتوافق على ان بناتها تتجوز ومجرد ان هي حاجه بتتباع وخلاص او ان الشخص ده بيكون معاه ماديات هي جايه قوي على الرجاله بس معلش اكيد هي آه، اخذت منهم كتير ف يا رب تعجبكم بجد آه، معايا مين تاني معايا برنس ساسو بتقول محدش بيحس بقيمة اللي معاه غير لما يضيع منه طبعا بجد يا يا جميل فعلا عمرنا ما بنقدر آه، نحس بقيمة اللي قدامنا بجد آه، الا لما يضيع مننا آه، لما يضيع مننا بنقعد آه، نفكر آه، وبعدها آه، يعني نقول طب ليه احنا عملنا كده طب ليه طب ليه احنا بجد عملنا كده المهم إيه، زي ما انتي قلتي ان بجد آه، محدش بيحس بقيمه اللي معاه غير لما يضيع منه امير العذاب بيرد بيقول على راي امير العذاب احنا كده بارخص ثمن ممكن نبيع ما بنعرفش قيمه حد غير لما يضيع ويقول والله انت تفهمي يا برنس إيه، اهلا بيكي يا امير معايا مين تاني عبد الرحمن بيقول معظم البنات مخدعين وانا للاسف اكتر واحد جربت مش كلهم برضو يا عبد الرحمن بلاش نبقى محيزين لده وممكن لده معايا م- هاني المصري بيقول انا بقى يا شاهي البنت اللي حبيتها بجد كانت سوريه لكن للاسف ماتت فحتى هي ووالدها حول لا قوه الا بالله البقاء لله من ساعتها مش رضيت احب حد تاني في حياتي حتى وانا في الجامعه شفتي بقى انا وش نحس ازاي والله العظيم مش بكدب عليك يا شاهي صادق يا هاني وانا مش بقول لك ان انت بتكذب آه، بس مش معنى الدنيا عمرها ما هتقف على حد واحد آه، انت حبيتها وهي ماتت الحمد لله وطبعا ده ده نصيبها وقدرها قدر لابد منه ما ينفعش نهرب منه ده مكتوب فالحمد لله فما ينفعش ان احنا نوقف حياتنا على واحد والا بقى كانت الدنيا وقفت ما ينفعش كتير بيحصل في حياتنا ودي بتبقى آه، محنة ربنا بيحطنا فيها وبيشوفنا ان احنا هنقدر نعدي منها ازاي فبالتالي يا هاني ما ينفعش ان احنا نوقف حياتنا على حد واحد ما ينفعش لازم نجرب ولازم نعيش حياتنا ولازم نجيب ولازم لازم نحب ولازم نتحب ولازم نعيش حياتنا عشان ربنا قال كده ما ينفعش ان احنا نوقف حياتنا على حد واحد البقاء لله يا هاني وان شاء الله في ال- في الجنه ونعيمها نكمل الموضوع هقول لكم دلوقتي كلمات عن سلعة الحب من أجمل الكلمات والجمل اللي أنا قريتها آه، صراحة وزي ما تعودنا كل حلقة نقول كلام بيعبر عن موضوع حلقة النهاردة سلعة الحب في سوق الحب عرضت سلعتي فجاء الزبون الأول وبلا مساومة أعطاني ثمن مناسب ولكني لغباوتي رفضت ال- على فكرة ده اللي قاله لي هاني من شويه اللي انا كنت بقراها بس انا هقراها باوضح شويه سوء الحب عرضت سلعتي فجاء الزبون الاول وبلا مساومه اعطاني ثمنا مناسبا ولكني لغباوتي رفضت لانني اردت ثمنا اعلى فجاء الزبون الثاني وبكل ثرثره اختبر سلعتي ثم ادار زهره لي ومشى دون ان يعطي ثمنا وحين افردت الشمس افردت الشمس اجنحتها الارجوانيه حملت سلعتي ومش... حملت سلعتي ومشيت في السوق أبحث عن الزبون الأول كي أبيع سلعتي حين وجدت قال لي سلعتك جس نبضها عبثوا بها سلعتك لم تعد سلعة ثم أنا الآن أصبحت سلعة وليس آخر السوق كأول معايا سؤال بقى حابة إن أنا أطرحه عليكم وعايزة أعرف رأيكم إيه ونتناقش مع بعض أنت من أنه نوع يا ترى البايع ولا الشاري السؤال ده عايز مننا الصراحة مش لازم نقول لا أنا بشتري دايما بنت الناس واعمل كده وكده لا لازم نكون صريحين قدام نفسنا قبل ما نكون صريحين قدام حد تاني عايزه كل واحد يكون صريح ويقول يا ترى هو بايع ولا شاري صرح نفسك او مش لازم تكتب لي اسمك بس جاوبني بصراحه يا ترى انت كنت بايع ولا كنت شاري عايزين كل واحد يجاوب بصراحه مش لازم كلنا نقول لا لا لا, لا كلنا بنشتري اكيد في حد فينا بيبيع اكيد يا ترى مين فينا بيشتري بنت الناس ومين فينا بيشتري ابن الناس ومين فينا بيبيع يا ريت كلنا بجد نكون صريحين مع بعض ونشوف اخبار المشاركات بتاعتكم على نقول ايه لو مفيش مشاركات يبقى هنطلع ناخد فاصل بس نشوف ال- الاخبار هاني المصري بيقول آه، حلوه بتفهمي دي طيب يا هند معايا فاطمة يقول شاهي مش كل الرجالة كده متنسيش ان زي ما في رجالة بيستغلوا الظروف كمان في بنات كده هي هو انت بتع... بتعتبري ايه انت بنت بتستغل ان في ولد بيحبها علشان تقعد تستغله في انها تسمع منه كلام حلو وتاخد منه مشاعر وكده والشيء نفسه في الشاب برضه صح كلا الاتنين يا يا عامل فعلا بيستغلوا بعض انت بتقولي كلام حلو انا كمان بقولك كلام حلو انت بتحب تسمعني وانا كمان بحب اسمعك كتير منا فعلا بجد يعمل بقى بيعمل كده وانا مش بقول ان احنا كلنا زي بعض بالعكس انا قلت ان فينا كده وفينا كده مش شرط كلنا نكون زي بعض إيه، اكيد في حد فينا مختلف وزي ما قلت لكم سالتكم السؤال عشان هنطلع لفاصل آه، قبل ما نطلع لفاصل آه، هس- ه- هقول لكم سؤال تاني يا ترى مين فينا نقعد لحظه صدق كده مع نفسنا واحنا بنسمع ال- الاغنيه اللي هتشتغل كل واحد يقول لي يا ترى كان بايع ولا كان شاري يا ترى مين فينا البايع ومين فينا الشاري ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن سلعة الحب البيع والشراء زي ما قلنا النهاردة موضوعنا عن سلعة الحب موضوعنا عن انت من انه نوع البايع ولا الشاري انا سبت لكم سؤال وقلت لكم يا ترى انت من النوع اللي بتبيع ولا من النوع اللي بتشتري السؤال ده عايز مننا الصراحة ودلوقتي هنفرق ما بين الرجل والمرأة في موضوع النهاردة وعلى فكرة يا جماعة احنا هنفرق لحاجة واحدة الفرق ده بيوضح لنا نوع الرجل والمرأة ومنها هنعرف من المواصفات مين البايع ومين الشاري مما جاء من أقوال الفلاسفة عن الرجل لا يليق بالرجل المهذب أن يسأل امرأة عن سنها ابتسم لزوجتك تجدها رهن إشارتك ابغض أبغض الرجال عند النساء البخيل والجبان أحسن الرجال حظا مع النساء هو الرجل القادر عن الاستغناء عنهن إذا شكى لك شابا من قسوة امرأة فاعلم إنه قل... إن قلبه بين يديه إذا كان جمال الرجل يجذب بعض النساء فإن معظمهن يبحثن في الرجل عن رجولته لا عن جميله إذا ابتسمت المرأة للرجل في الطريق جرى خلفها وإذا ابتسم الرجل للمرأة تمنت أن يجري خلفها إذا أخفق الرجل بالحب تمنى أن يعيش أعزبا طوال حياته وإذا أخفقت المرأة بالحب أسرعت تزوجت أول رجل تلقاه إذا أردت أن تكون محظوظا عن عند النساء فمازح المرأة كالطفلة والطفلة كالمرأة إذا أحب الرجل امرأة سقاها من كأس حنانه وإذا أحبت امرأة رجل أظمأته دائما إلى شفتيه إذا فقد الرجل المرأة التي يهواها فإنه يصعب عليه أن يجد غيرها بسهولة أغلب الرجال ينقصهم الخيال لذا يقومون مصممو الأزياء بسد ذلك الفراغ أكبر عيوب الرجل إنه لا يضع نفسه مكان المرأة التي تحكم عليه أكثر ما تخشاه المرأة من الرجل هو صمته وأكثر ما يخشاه الرجل من المرأة كلامه التملك بالنسبة للرجل نهاية لكنه لكنه ايه المرأة بداية إيه نشوف اخبار السؤال اللي انا سألته قبل الحلقة وبعدين نيجي نتكلم ونعرف كل حاجة كنا بنقولها ازاي طيب السؤال اللي انا سألته قبل الحلقة يا ترى كل واحد فينا من نوع البايع ولا الشاري وكل واحد يكون صريح لان احنا محتاجين صراحة بالظبط في الموضوع ده ما ينفعش ان احنا نخبي فيها معايا امير العذاب بيقول حلوة دي مش عارفة هي ايه حلوة ماشي اوكي كده ولا كده البنت اللي بتخسر في مواضيع اللي زي دي بس اعتقد الولاد لا مم، الاتنين بيخسروا انا شايفة آه، يا امير العذاب آه، ان بجد الاتنين هم اللي بيخسروا هو بيخسر آه، يعني بيخسر البنت نفسها آه، وهو كمان نفس الكلام هو كمان بيخسر وهي كمان بتخسر هما الاتنين بيخسروا هو بيخت- بيخسر ان هو ان البنت ن- نفسها آه، ما بتقدرش آه، تقوله لا فبالتالي هي خسرت نفسها وخسرت ثقتها في اللي حواليها وهو كمان نفس الكلام آه، خسر سمعة وهيقول لك البنت عليها بيبقى عليها كل حاجة بس الولد ما بيعيبوش حاجة او الراجل ما بيعيبوش حاجة لا طبعا كلا الحالتين الاتنين بيعيبوا آه، معايا مين تاني حميد الكانج بيقول اعتقد ان الحب لا يحتاج الى مال مم- ممكن يكون هناك انواع من الاجر لبعض العلاقات المحرمة وهي ليست حب بل حاجة جسدية انما الحب لا يقترن بالمال او الهداية او الماديات انه نقاء كما هو شعاع شعاع الشمس ولكن يرى بالعين المجرد وفي حمادة احيانا في ناس بتاخدها بكده في ناس بتاخدها كده في ناس فعلا بتروح للبنت عشان تقول- عشان يعني تخطبها او تتجوز بيبقى عشان هو عنده ماده و- واحيانا كتير جدا الاهالي بتوافق بسبب الموضوع ده ده بالنسبه للمقاله اللي انا كنت لسه قايلاها أم، عبد الرحمن بيقول أم، أم، طيب انا هقول من الاول بيقول انا مساجن جدا ده انا مش بحب اسامه منير ولا بسمعه أه، أه، بسمعه سمعت كلمة سبحان الله فيكي شيء لله ربنا يزيدك من الخير يا رب يحبب فيكي خلقه انا من النوع الشاري دايما وبرجع اخد على دماغي مم. ما تندمش على حاجه عايز اقول لك حاجه بجد يا عبد الرحمن آه، ما تندمش بجد على حاجه انت عملتها لان اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا هيكتب لك الخير آم، بص بيقول انا شاري والله بص بيقول لكن اتبعت قبل كده وحسيت بطعم البيع ايه وما احبش ابدا حد يحسه تاني ان شاء الله باذن الله يا رب كلنا ما نحسه ابدا هاني المصري بيقول بصراحه يا شاهي انا من ناحيتين الشراء والبيع انا اشتري اللي تشتريني وبيع اللي تبيعني عندك حق صريح يا هاني سوسو بتقول لا كنت شاريه جدا بس بصراحه بعت خلاص طب بعتي ليه يا ريت تشاركينا يا سوسو بتقولي لي بعتي ليه نوني بتقول ايه رايك يا شاهي لو تخلي موضوع الحلقه اللي جايه عن التضحيه عينيا حاضر إيه على فكره يا نوني انا اتكلمت عن التضحيه انت ممكن تكوني لسه بتتابعيني جديد بس انا اتكلمت عن التضحيه في الحب حاضر عينيا عامل لك حلقتين عن التضحيه في الحب يا اما لو تحبي تسمعيها فانا هنزلها لك على ال link الخاص بال page كلام في الحب محمد الكينج بيقول اصبح الحب مجرد كلمه خاليه من معناها الحقيقي وللاسف فان الحب هو بريء كل البراءه من اي شخص ينتحل الحب ويجرده من معانيه لان الحب من دون معانيه لا يسمى بالحب لا يسمي بالحب ولكن اسال نفسي وكلما وكل من يقرا هذا الموضوع طبعا الحب اصبح آه، او الحب الحقيقي احلى حاجه في الدنيا بس انت بتقول اصبح كلمه خاليه من معناها الحقيقي حب حنان تضحيه اخلاص ممكن ممكن في كتير مننا ما بيحسش باللي جواها او ما بيحسش بمعناها بس الاهم ان احنا اللي نحس بده آه، ان احنا اللي نشعر بده عشان نقدر بجد ندي كويس أم... مين معايا تاني حماد الكينج بيقول هل هو صادق في ايجاد الحب ام انه مجرد لهو او يود من خلاله الحصول على مصلحه معينه معنويه او جسديه احيانا بجد يا حميده بتبقى كده احيانا بيبقوا عايزين يحصلوا على حاجه يا معنويه يا جسديه احيانا كتير معايا اسماء حسن بتقول انا عن نفسي من النوع الشاري ما ما لقيتش حد بايع لحد دلوقتي الله هاني الا انا نص نص بايع مع اللي يبيع وشاري مع اللي بيشتري اسماء حسن بتقول انا عن نفسي من النوع الشاري لان بصراحه مش بعرف اظلم حد معايا وداي وداين تو دين وفي الاخر لو بعت حد من غير سبب ولعبت بمشاعره اكيد لازم في يوم من الايام هنتظر جرح في حياتي ورد لظلم الانسان اللي بعت مشاعره بجد لو حطينا كلمة اتقي الله مش هيبقى حد خسران في الدنيا دي صح عندك حق يا اسماء كنت بقولها لازم نتقي الله بجد عشان آه، ربنا يعني لازم نتقيه عشان هو كمان يتقينا آه، بشكرك بجد كتير يا اسماء سامي عبد القادر بيقول كلامك صح يا سامي ربنا يخليك انا عايزه بقى اشوف مشاركتك مش عايزه كلام صح وبس مم، اسماء آه، كانت بتقول آه، في ناس بت بتشتري وبتستغل المشاعر ولما تخلص اللعبه بيسيبها امير عزيز بيقول لها عندك حق والله لما تخلص اللعبه بيسيبها على اساس انها عجله اسماء بتقول له انت جديد اه امير العزيز اصلي كان بي كان بيجي في ايام معينه كده ف صديق اسماء هو بتقول مذيعنا المرتقب طيب تمام إيه معايا من تاني برنسس بتقول طب لو في حد بيعرف يحب اللي قدامه اه انا جاوبتك انتي سوسو اللي بتقولي على ال على ال على ال chat box يعني عبد الرحمن بيقول فعلا يا شاهين ده لو كل واحد خل خلي ان يكون جواه حب صادق بدون غرض السلعه سواء حب لحبيبه او حب لامه او لشغله اكيد ايوه انا عارفه حته مامته دي لشغله اكيد هيتغير الحب شيء لابد منه ولازم نستغله في الايجاب طبعا لازم نستغله في الايجاب ولازم نحب كل اللي حوالينا لازم نشعر بالثقه والتضحيه عشان نعرف نحب ويكتمل الحب يا ريت ما يكونش فيه خداع في الحب يا ريت بجد معايا مين تاني معايا أميرة الصمت تقول هو الراديو مش بيحمل بيفتح صفحة طب جربي تاني بلدنا بي ال دي ان دبل اي تمام مفيش تاني زي ما قلنا النصايح او الكلام اللي احنا اللي هي من من اقوال الفلاسفه عن الرجل آه، بجد آه، لا يليق بالرجل المهذب ان يسال المراه عن سنها يعني ما ينفعش يقول لها انت سنك كام سنه ما ينفعش خالص دي مش بتحبها بيقول لك ابتسم لزوجتك تجدها رهناء شرطك كل ما ابتسمت كل ما قطعتك طبعا يقول لك ابغض الرجال عند نساء البخيل والجبان طبعا البخل ده حاجه وحشه جدا جدا واتكلمنا عليها قبل كده والجبن كمان زي آه، في فيلم كده كان بتاع شعبان الفارس كنت قاعده بضحك عليه اول امبارح تقريبا كان في حرامي و- وهو كان بيقول لهم يفتح الباب راجل راجل يعني احسن الرجال حظا مع النساء هو الرجل القادر عن الاستغناء عنهن مم. يعني ما بتعرفوش تستغنوا عننا قوي إذا شكى لك شاب من قسوة امرأة فاعلم إن قلبه بين يديها صح يبقى حبها إذا كان جمال الرجل يجذب بعض النساء فإن معظمهن يبحثن في الرجل عن رجولته لا عن جماله فعلا كتير جدا جدا جدا من البنات في كتير من البنات بتدور على الشكل بس والمظهر واللبس والكلام ده وفي كتير جدا بت- بتدور على الرجوله والرجوله طبعا اهم من اي حاجه لان الشكل ده احنا ممكن احنا نغيره ممكن نغير تسريحه شعر ممكن نعمل عمليات تجميل ممكن نغير لبس بدل ما بيلبس جينز يلبس بدله كل الحاجات دي ب- ده احنا اللي بنغيره آه، معايا م- م- م. إذا ابتسمت المرأة للرجل في الطريق جرى خلفها وإذا ابتسمت الرجل للمرأة تمنت أن يجري خلفها صح وده بيحصل كتير إذا أخفق الرجل بالحب تمنى أن يعيش أعذابا طول حياته وإذا أخفقت المرأة بالحب أسرعت وتزوجت أول رجل تلقاه حلو قوي أخفقت المرأة بالحب أسرعت وتزوجت أول حد تلقاه لأن قلبها بينشد وبيتخطف بسرعة وخصوصا لو كان حد كويس ويستاهل إذا إن أردت أن تكون محظوظا عند النساء فمازح المرأة كالطفلة والطفلة كالمرأة أيوة الرجالة بقى ياخدوا بالهم من الحتة دي كويس لو كنت محظوظ عند النساء وعايزة تحب كويس قوي مازح المرأة كالطفلة والطفلة كالمرأة أو ممكن كالقطة يعني عادي يعني الطفلة والقطة واحد إذا أحب الرجل امرأة سقاها من كأس حنين طبعا لازم يح- يكون حنين عليه وإذا أحبت امرأة رجل أظمأته دائما إيه شفتين إذا فقد الرجل المرأة التي يهواها فإنه يصعب عليه أن يجد غيرها بسهولة مم، أكبر عيوب الرجل ألا يضع نفسه مكان المرأة التي تحكم عليه صح كتير جدا بجد من الرجاله مش بتحط نفسها مكان المراه آه يعني مثلا تكون هي بتبقى بتتعب في البيت ومش عارف ايه والكلام دوت ويجي هو يطلب منها حاجه تانية طب ما ممكن انت الحاجه دي تقدر تقوم تعملها فبجد بتبقى حاجه مش ب- دايما مش بتحط آم، دايما مش بتحط بجد آه، إيه يعني آه، اعتبار دايما الراجل مش بيحط اعتبار المرأة. مش كلهم طبعا معايا م- م- مشاركتين طيب اه في حاجة تانية بتقول التملك بالنسبة للرجل نهاية لكن للمرأة بداية الامتلاك الامتلاك نفسه في حد ذاته آه، طيب نشوف اخبار المشاركات ايه معايا م- معايا عبد الرحمن آه عبد الرحمن مطربنا الجميل بيقول آه، يا خساره وقت الحلقه قرب يخلص الوقت عدى بسرعه والله هتوحشينا معلش يا بجد يا عبد الرحمن هو بجد ناقص فعلا آه، خمس دقايق آه على الحلقه معلش ان شاء الله بقى السبت الجاي باذن الله يكون موضوع جديد طيب م- معايا مين تاني حمادة بيقول ليس المهم من تحبه أنت المهم أن تكون مع من هم يحبوك بمعنى آخر اشتري من يشتريك وبيع من لا يهتم بيك حتى لو كان هو الأخير آه، في العالم هذه هي النتيجة التي حصلت عليها من متابعي لكثير من قصص المحبين سواء تلك عي... عي... سواء تلك عايشتها شخصيا أو قرأت عنها في كتب قديمة وجديدة فمن يحبك لا يكرهك ولو تغيرت صورتك في قلبه فالحب عنيد لا يلقي سلاحه بسهولة لكن من لا يحبك سيتخلى عنك عند أول مطرق الطريق صح اللي مش بيحبك آه، بسرعة جدا جدا جدا هيبيعك وهيفترق عنك و- وهيظهر لك بسرعة جدا وبالتالي فمش هتعرف ان انت آه، يعني زي ما بيقولوا كده مش هتعرف تلحقه يعني ما- مش هتعرف آه، مش هتعرف هو بيتكلم في ايه عايز ايه م- مش هتعرف توصل له بجد طيب نروح نسمع آه، حاجة سريعة كده وارجع لكم تاني ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور وكان موضوع حلقتنا النهارده عن سلعه الحب اللي بقت بتتباع وتتشال الايام دي دي اخر جزئيه في حلقتنا النهارده آه، هاخد مشاركتكم وهقراها وبعدين آه، نعلق وبعدين نختم الحلقه ان شاء الله أم، شوف اخبار البيت وال وال معايا سيكا منور يا سيكا بيقول اسف جدا على التاخير كنت في الشغل والله ربنا يا سيدي يكرمك ان شاء الله بيقول آه، تاني حاجة بقى موضوع الحلقة جميل جدا بس عندي استفسار بسيط موضوع ان الراجل يحط نفسه مكان الست مش في كل الاحيان ممكن يحط نفسه مكانها في مشاكلها وفي تعبها يقف جنبها لكن موضوع ممكن ينقلب في ثانية لتحكم والراجل يلاقي نفسه هو الست والست تبقى وده امر مفروض تمام لا مش في كل الاوقات يا سيكا مش شرط ان انت مثلا هي انت بتبقى عارف ان هي تعبانه و... ويعني بمعنى صح شقينا يعني خصوصا كمان لو كانت بتشتغل تعبانه في شغلها وتعبانه في البيت فما فيهاش مشكله بقى ان انت يعني قاعده بتجيب لك وتديك وتديك وتجيب لك وتجيب وتديك وتديك ما فيهاش مشكله بقى ان انت يعني تحاول تريحها شويه من ال- من من التعب اللي هي بتكون تعبانه فيه فما فيهاش مشكله متهيألي مش معنى كده ان هي هتعتمد عليك على طول يعني وتقول لك ست ست والراجل يعني ها من ده عليه ده يعني شويه نوني كمان بتقول أنت إبداع الحب في الماضي والآتي وأنت من ملكت قلبي وفكري وذاتي وأنت من أنرت لي دروب هجراتي يا أجمل وأبدع من أعلى هذه الحياة فكيف لا أبدع في حبك يا حياتي حلوة قوي بجد يا نوني بجد كنت منوراني جدا جدا جدا النهارده وانتي بتشاركيني آه نكمل باقي المشاركات كده معايا مم. معايا مين مين مين آه معايا حميدة لا حميدة خلاص المشاركة معايا الشاعر أشرف هاشم بيقول أترك الحب يأتيك في موعده لكن كل من حاول أن يحب قبل هذه اللحظة كمن يفتح قلبه بسكين سوف ينفتح القلب ولكن سيظل طول حياته ينزف صح لازم نخلي الحب هو اللي يجيلنا لوحده آه، مش احنا اللي ندور عليه آه، لازم نسيبه عشان آه، بجد آه، هو اللي هيجيلنا نصيبنا هيجيلنا مهما كان ومهما راح ومهما مهما جه فنصيبنا آه، زي ما بيقول نصي- نصيبك هيسيبك زي كلام الناس دايما بتقولك نصيبك هيسيبك فالحب ما ينفعش ان احنا ندور عليه هو هيجيلنا لحد عندنا هنحس بيه ولازم نضحي عشانه لازم نكون في ثقة لازم يكون في إخلاص لازم يكون وفاء عشان هو ده معنى الحب الحقيقي أم... آه، معايا مين تاني آه، احمد بيقول بجد الحلقه حلوه جدا يا شاهندة ربنا يخليك يا رب يا احمد هعمل اخر ريفرشايه كده سريعه معايا محمود بكري بيقول بجد الموضوع الحلقه حلوه جدا يا فيه بس انا ما كنتش عارف اشارك مفيش مشكله بجد يا يا محمود طيب واضح كده خلاص مهم. عبد الرحمن بيقول حلو قوي اعلان ام فاروق ربنا يخليك يا رب يا عبد الرحمن معايا منى برضو بتقول لي حلقتك بجد حلوه جدا جدا جدا يا شيخي الموضوع كان مميز جدا يا رب كل مره في تميز ويا ريت تتكلمني عن الاخلاص حاضر انا اتكلمت عنه والله بجد ان شاء الله باذن الله هنزل لكم اللينكات بتاعه الحلقات اللي فاتت ممكن تحملوها وتسمعوها وهو علاقه الحب دايما كله علاقاته مرتبطه ببعضها الثقه في الحب في كله فهو كله مرتبط بجد آه، في بعضه آه، بجد قبل ما انتهي من حلقتنا احنا اتكلمنا كتير عن البيع والشراء في الحب اعتبار الحب سلعة رخيصة عند ناس وناس مش هنقول كله اكيد يعني مش كل الناس لان في ناس بتشتري وفي ناس بتبيع وده كتير وده كتير في النهاية يبقى الحب في الله سلعة نادرة لا يشتريها الا اصحاب القلوب النقية من الناس وكلما قويت محبة الله عز وجل قويت هذه المحبة كل ما حبينا ربنا وقربنا منه اكتر واتقينا الله ان شاء الله باذن الله هيتقي الله فينا دي كانت حلقة النهاردة كان موضوع مهم جدا بيشغل كتير مننا كتير مننا صارح نفسه النهاردة معانا وعرفنا ايه هو بيع وشراء الحب واللعب بقلوب المحبين والعاشقين لازم نتأكد اننا في مجتمع اصبح سلعة الحب تقاس بمقدار ثمن معين يا ريت يا جماعة حاجة اخيرة احب اقولها لكم لازم نكون متذكرين حاجة معينة جدا ان كما تدين تدان زي ما انت بتعمل هيحصل قريب بعيد في وقت بسيط وقت بعيد المهم ان مرض ضالك مرض ضالك لازم حقك هيكون في الدنيا او في الاخرة يعني كده كده زي ما بتدين هتدين ده كل اللي انا اقدر اقوله لك يا ريت كلنا نتقي الله شويه يا ريت كلنا نشتري وما نبيعش محدش يفكر في مصلحته وبس لا نفكر في اللي حوالينا بلاش نمشي برضو ورا مقولة من باعك بيعه ومن اشتراك اشتريه بلاش كده نتقي الله ونعمل الحاجة دي عشان خاطر ربنا وبس بجد نعمل عشان خاطر خاطر ربنا نعمل عشان خاطر ضميرنا عشان ما نتحاسبش نعمل بجد حاجات تنفعنا لازم يكون عندنا وفاء اساس الحب الحقيقي وفاء واخلاص وصدق وعدم كذب ما ينفعش نكذب على بعض يا ريت نصارح كلنا بعض يا ريت كلنا يكون عندنا ثقه في بعض يا ريت كلنا نبقى مخلصين لبعض عشان بجد ما نتعبش وعشان الحب ده يكتمل ويبقى قصة حب حلوة جدا نهاية تنهي يعني تنتهي نهاية سعيدة لازم نحب ربنا كويس عشان دي سلعة غالية جدا وبجد كلما قويت محبة الله عز وجل قويت هذه المحبة ده كان موضوعنا النهاردة عن شراء والبيع عن سلعة الحب اللي بقت بتتباع دلوقتي في الزمن ده مش لازم نقلد بعض نقلد بعض في الحاجات الكويسة مش نقلد بعض في الحاجات الوحشة بجد بتمنى سعادة لكل اتنين بيحبوا بعض كل اتنين مرتبطين ان شاء الله باذن الله يجمعهم على خير مع بعض اتمنى ان يكون في ثقة بينهم وبين بعض يكون في اخلاص بينهم وبين بعض بجد كنت مبسوطة جدا جدا مستمعينا مستمعي راديو بلدنا بجد وقت حلقتي خلص وانا كده اتاخرت 10 دقايق كمان احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده هذكرهم بسرعه بحب اشكر محمود بحب اشكر سيكا بحب اشكر نوني بحب اشكر برنسس بحب اشكر امين العذاب بحب اشكر عامر بوت بحب اشكر هاني المصري بحب اشكر حماده الكينج مين تاني انا مش عايزه انسى حد منى ونهى وعبد الرحمن بشكر بجد كل الناس اللي شاركت معايا النهارده مش عايزه انسى اي حد بحب اشكر سامي ومحمد ومحمود بكري شاعر اشرف اسماء حسن طبعا احمد مانس معلش انا لازم اقراهم معايا مين تاني مين تاني مين تاني سامي عبد عبد القادر وتاني احمد بجد بشكر كل الناس اللي شاركت بجد معايا النهارده في الحلقه استنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهين انور وتصبحوا على الف خير